أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله هذا لقاء جديد مع كيف وأخواتها بدأنا لقاءات كيف وأخواتها مع التوحيد وكيف نوحد الله وتعلق القلب بالله جل جلاله ثم انتقلنا إلى المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف نحبه وكيف نتابعه وكيف نكون من أتباعه وكيف نكون معه في الدنيا لنكون معه في الآخرة ثم تبعا لأركان الإسلام الشهادتين كما بدأنا أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله هذا هو التوحيد وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي المتابعة ثم وأن تقيم الصلاة نبدأ في قضية الصلاة والصلاة عمود الدين الصلاة هي الصلة بين العبد وربه التي إذا انفك عنها انفكت صلته بربه جل جلاله وللصلاة مدخل هو الوضوء فلذلك سنبدأ في قضية الوضوء وقبل أن أبدأ في قضية الوضوء لكي لا ننفك عن الأحداث ولا ننفك عن الواقع أحب أن أقدم نصيحة في دقيقة لمن شغلوا أنفسهم فيما يحدث لإخواننا في لبنان أسأل الله جل جلاله أن ينصر المسلمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احمي حوزة الدين شغلوا أنفسهم بقضية الشيعة وقضية فلان حسن نصر الله وقضية فلان وعلان وتركان ونسوا إسرائيل أسأل الله أن ينتقم منهم نسوا اليهود وظننا مشغولين وهؤلاء حين يضربون ويقصفون ويقتلون لم يفرقوا بين شيعي ولا سني ولا نصراني حتى لم يفرقوا ضربوا الكل وقتلوا الكل وآذوا الكل ودمروا الكل فلا يتلاعبن بكم الشيطان إخوتاه واتقوا الله فليكن دعاؤنا للمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين اللهم رد كيد المؤذين اللهم دمر اليهود والمجرمين هذه خلاصة القضية نرجع إلى الوضوء قال رسول الله صلى على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان الطهور الوضوء أو الطهارة عموما شطر نصف الإيمان انظر إلى خطورة هذه القضية ولذلك إذا بدأت معكم في قضية الوضوء وسيتلوها بإذن الله تعالى الصلاة وليس ولن يستمر الأمر فقهيات بل كيف نربي أولادنا كيف أعامل زوجتي كيف ندير البيت كيف نكسب رزق حلال كيف وأخواتها ستكون كلها كيف لكن في قضية الوضوء الوضوء هو القضية الأهم مش الوضوء الطهارة هي القضية الأهم في حياة المسلم نصف الإيمان نصف الإيمان الطهور شطر الإيمان لأن الطهارة جزئين طهارة الظاهر وطهارة الباطن فصارت طهارة الظاهر نصف الإيمان لأن الإيمان طهارة الظاهر وطهارة الباطن طهارة الظاهر من النجاسة والخبث وطهارة الباطن من الشرك والخبث فطهارة جزئين نصها نصفها طهارة الظاهر طهارة الظاهر أيها الإخوة ابتداء أحب أن أقول لكم أنت على دين عظيم دين الإسلام دين عظيم دين عظيم من أي جوانبه أتيته وجدت عظمة الدين عظمة عظمة عظمة حقيقية ولذلك حتى النهاردة والله كده وأنا آه بتوضأ عند صلاة الظهر آه قلت سبحان الله العظيم يعني حسيت بانتعاشة انك تغسل ايديك وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وذراعيك تمسح رأسك ورجليك وتغسل رجليك حسيت بانتعاشة انتعاشة حقيقية قلت يا خسارة اللي ما بيتوضاش انا مش متصور صراحة في واقعنا وفي حياتنا ان في مسلم ما بيصليش مش متصور مش متصور ما بيصليش وانا آه كتير ناديت انت ما بتصليش ليه وحتى ساعتها قلت طيب بيقول لي طب ما تزعقش حاضر مش هزعق لكن السؤال اللي احنا لسه عن سؤالنا انت ما بتصليش ليه طب من غير زق من غير زق انت ما بتصليش ليه طب بالراحه واحده واحده عليك بالراحه واحده واحده عليك انت ما بتصليش ليه مفيش اوطى من كده بقى ما بتصليش ليه ليه ايه مبرراتك مفيش يا ابني ده نعيم ونعمه زي بقول كده الوضوء عارف الوضوء سبحان الله العظيم حلاوه جمال وزينه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ حليه المؤمن حيث يبلغ الوضوء حلية حلاوة حلاوة المؤمن جماله يعني اما تيجي يوم القيامة آه وتلاقي غر محجلين البياض في جبين والبياض في الايدين والرجلين حلاوة جمال زي قلت لك كده حسيت النهاردة بانتعاشة يا خسارة اللي ما بيتوضاش فخد معانا بقى نمرة واحد الطهور شطر الايمان ده نص الايمان نصف الايمان موضوع الطهارة ده والنظافة الطهارة التنزه عن الأخذار النزاهة عن الأخذار اتنين ان الوضوء ده نهر نهر لغسيل الذنوب سبحان الله العظيم شوف لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك انت لما تتوضا طب إيه إيه لما تتوضى وتاخد الميه ها وانت بتاخد الميه دي وتيجي تغسل خدت بالك ازاي الذنوب بتخر زي الميه دي ما بتخر كده طهاره هناخد فاصل عشان الاذان ربنا يهديك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، كما قلت لكم أيها الإخوة الإسلام دين عظيم وكتير في موضوع الوضوء ده بالذات آه، بحس ان دخول الجنة سهل جدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء سبحان الله العظيم يبقى هي القضية فيه إن مثل وضوئي يعني مثل وضوئي إنك تتوضأ زي وضوء النبي الاثنين مع بعض هتتوضأ زي وضوء النبي اثنين تنطق بالشهادتين فبفتح شفتيك تنفتح ابواب الجنه لكن مشكلتنا في حياتنا ان احنا ما بنتقنش اعمال العبادات يعني انا لما اجي اتكلم عن الوضوء احنا لسه ما اتكلمناش عن الوضوء لما اجي اتكلم عن الوضوء عايز اتكلم الاول عن الميه الميه اللي انا بتوضى بيها نعمه ربنا سبحانه وتعالى في الميه ان انا انظر للميه نفسها ان انا ابص لضوافري لعينيا لسناني علشان ازاي تتساقط الذنوب منها كتير خطر بالي اقول ان ربنا عايز مننا ربنا يريد منا ان احنا نفضاله شويه نفرغ له وقت يبقى عندنا نوع من انواع الاهتمام الحقيقي الاهتمام الحقيقي بعمل بالعمل الدين قبل ما ندخل في موضوع الصلاة دخلت مسجد اصلي فالمهم فوجئت واحد لابس training suit واحد لابس آه، بيجامة نوم واحد لابس جلابية نوم واحد لابس آه، لبس مزيت وجاي من الورشة و- والتاني والتالت حقيقي الكلام ده والله حصل يوم الاثنين اللي فات وبص كده مش لاقي مش لاقي حد متزين متجمل لله مش لاقي ما لقيتش في المسجد كله ابص كده يمين وشمال يا جماعه احنا داخلين بيت ربنا داخلين لربنا هنقف بين ايدين ربنا انت متخيل يا مصلي يا اللي رايح تصلي انك انت هتقف قدام الله الله العظيم جل جلاله ه ينصب وجهه الى وجهك في الصلاه انت متصور الوضع ده شكله ايه قدام مين وفجأة في الصلاة اللي تليفونه رن واللي بيهرش واللي بيحرك واللي بيظبط نفسه واللي بيعمل هدومه واللي بيلعب في شعره واللي بيلعب في حيطه احنا ما بنعرفش نعبد ربنا الحقيقة انا ما بتكلمش دلوقتي في مسألة آه يعني الصلاة باطلة ولا مش باطلة في واجب ومستحب ومندوب وحرام ومكروه مش ده الموضوع ده انا بتكلم في اللي بيحب ربنا وعايز يبقى في اعلى درجة من الجنة احنا عمالين ندعي ايه اللهم انتقم من اليهود اللهم كف كيدهم اللهم ابطش بهم لكن دعائنا مش مش مستجاب ليه لان الدعاء مش مش اي دعاء واثر انس بي بيخوفني وبيطمني وبيعلمنا المسؤوليه انس بن مالك بيقول ايه ياتي على الناس زمان يدعو ال- يدعو الرجل منهم ربه للناس فيقول الله عز وجل سل لنفسك اعطك اما الامه فانا عليهم غضبان شفت الاشكال ده بهرني قول انس ده رضي الله عنه انس بن مالك الصحابي اطلب لنفسك اديك اما تطلب للامه للناس لا انا عليهم غضبان الأمة فيها صالحين كتير وكنت كثيرا ما أتساءل بقى يعني الاثنين مليون اليوم عرفة واقفين على جبل عرفة بيدعوا ربنا ما فيهمش واحد مستجاب الدعوة ربنا يكشف بدعائه الغمة عن الأمة دي الأمة المنكوبة المهزومة المأذية فال الجواب آه، هنا ان الامه فيها فيها صالحين كتير فيها فيها اولياء كتير لكن ربنا يريد توبه عامه من الامه كلها مش افراد توبه عامه من الامه لان الخبث زاد واحنا اوشكنا في فضفضه بقى ان احنا نتكلم عن عباد الله الصالحين اللي تهلك الامه بدونهم الشاهد نرجع لامر الوضوء ان احنا محتاجين وقت ومحتاجين تركيز ومحتاجين فهم ومحتاجين حب عشان نتوضى بحب محتاجين ان احنا نتوضى بحب حب لله سبحانه وتعالى حب حقيقي ان انا ابدا وانا بتوضى كده احساسي بحب ربنا سبحانه وتعالى ان انا بتهيأ عارفين العروسه اللي بتت- بتتزين يوم فرحها عشان تقابل عريسها اللي بتحبه اهو كده الواحد وهو بيتوضى هو قبل ما يصلي بيتطهر وبيلبس ويتطيب ربنا امرنا بكده قال خذوا زينتكم خذوا خذوا زينتكم عند كل مسجد بتطيب وتجمل وتزين علشان رايح لحبيبي هصلي يبقى نمرة واحد الطهور شطر الإيمان اتنين جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء ثلاثة نهر لغسيل الذنوب من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بأستيك مفيش غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله العظيم انا مش عارف انت ليه ما اتغفرتلكش لحد دلوقتي مش عارف تتوضى مش عارف تصلي ركعتين لم تحدث فيهما نفسك ثلاثة او اربعة السبق الى الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيجي يا عم محمد شوية قا- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا بلال لقد دخلت الجنة البارحة دي اعتقادك برضو ان النبي دخل الجنة دخل الجنة في حياته هذه صلى الله عليه وسلم يا بلال إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة سمعت صوت رجليك صوت نعالك ماشي قدامي في الجنة بما هذا فقال بلال في بعض الحديث ما أحدثت حدثا إلا وتوضأته وما توضأت وضوءا إلا وصليت له ركعتين بهذا بلغت إن الواحد دايما متوضي قال رسول الله خد نمرة خمسة بقى خمسة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الحفاظ على الإيمان إنك أنت تبقى مؤمن الحصول على لقب مؤمن على وصف مؤمن الحفاظ على الوضوء كل ما تحدث توضى كل ما تحدث توضى كل ما تحدث توضى تعب انا في اول مره هنتوضى ه- أ- أي- هتشوفوا ان احنا هناخد وقت في عمليه الوضوء والاستعداد للوضوء هناخد وقت في الوضوء والاستعداد للوضوء مرة هنتوضى هناخد وقت لكن مع التدريب عشان لازم استحضار النيات اللي بقولك عليها دي نمرة واحد لازم تبقى مستحضر نية ان الطهور شطر الايمان نمرة اثنين غسيل ذنوبك نمرة ثلاثة السبق للجنة نمرة اربعة حلية المؤمن نمرة خمسة مفتاح ابواب الجنة ستة استشعار القيام بين يدي الرب بد ان تطهره شعورك انك واقف قدام ربنا مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ثم أقبل على جدار فتيمم ثم رد عليه وقال أحببت ألا أذكر الله إلا على طهارة مش بقول لك الإسلام ده دين عظيم دين طهارة دين نظيف دين بيحب النظافة إن الله جميل يحب الجمال فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب إن هو ما يقولش كلمة الله الله إلا على طهارة وهو متوضي سبحان الله العظيم هي دي الطهارة الطهارة الحقيقية إنك تبقى إنسان طاهر دايما متوضي دايما نظيف دايما حلو دايما جميل دايما ده ديننا دين الجمال والطهارة والنظافة و... والإقبال على الله سبحانه وتعالى في أحسن هيئة آه... سبعة تزكية وترويض وتطهير للأعضاء يا إخوة في الدنيا دي احنا ماشيين واحنا ماشيين في الدنيا بنفاجأ ان مزيكا صاخبة بتخرم ودنا بنفاجأ ان فتيات متبرجات بيأذوا عيوننا بنفاجأ ان قاعدة بتضطرنا ان احنا نقذر لساننا بنفاجأ ان احنا بنمد ايدينا فتتوسخ ايدينا ونمد رجلينا فتتوسخ رجلينا وهكذا الاعضاء دي اللي ربنا انعم بيها عليك وانا قلت لكم قبل كده إيه بص بص لضوافرك بص لرموشك وجفونك بص بص لايديك ولشعرك ولودانك ولرجليك نعم قول الحمد لله النعم دي محتاجين نحافظ عليها سبحان الله العظيم يذكر عن بعض السلف وكان في عشر الثمانين يعني راجل عنده 86 87 88 سنة 85 سنة وكان ماشي مع تلاميذه فاعترضتهم قناة ماء جدول مية جنبية ترعة صغيرة ففكروا ينظرون فجمع ثيابه وقفز فصار على البر الآخر راجل عنده ويقفز يعدي ترعة ماء جدول فأصحابه في ذلك ايه يا عم تقع تتكسر انت عندك 80 سنة عجزت خلاص فقال يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر آه كلنا يذكر ايام زمان اجدادك كانت عينه جدي مات وعينه زي الصقر يشوف مش عارف فين يكسر مش عارف ايه بسنانه النهارده الاطفال بيعالجوا لهم سنانهم فما سوستش والعينين دي ما شافتش حرام فما فسدتش الايدين دي ما تمدتش الحرام فلسه بصحتها الرجلين دي ما مشيتش الحرام فبقوتها قال له يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر الاعضاء دي ازاي نحافظ عليها والذنوب وارده احنا كيف ها كيف بقى واخواتها ايه كيف نحافظ عليها واحنا بشر لسنا مطالبين ان نكون ملائكه لا نعصي نحن بشر نخطئ ونعصي اننا كلما عصينا ووسخناها نطهرها ازاي بالوضوء هيجي معانا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا كده ها ال ان ان هيجي معانا الحديث ان العبد المؤمن اذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره مع الماء او مع اخر قطر الماء اخر قطر مية نقط المية اللي نازلة دي واخدة الذنوب طهرت الايدين خرجت الذنوب من تحت الضوافر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا غسل وجهه خرت ذنوبه التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من تحت أشفار عينيه من تحت أشفار عينيه من جوه أشفار عينيه تخرج الذنوب من النني من الشبكية تخرج الذنوب تتغسل الصور القذرة اللي شافها بعينيه هو ده الوضوء لما يبقى وضوء تطهير للأعضاء تزكية للأعضاء ترويض للأعضاء إن أنا أروض عينيا إنها ما تشوفش حرام ترويض كل الشباب اللي بيسأل أغض بصري إزاي مش قادر أنت مش شايف الناس عاملة إزاي في الشوارع روض عينيك انها ما تشوفش الناس اللي روضوا انفسهم بتوع لعيبه الكوره مش م- بتاع لعيب كوره السله اللي بيحدف الكوره م- مش يتعلمها دي السواق اللي بيسوق العربيه مش يتعلمها دي مش سوق هو كده ترويض ترويض النفس عايزين نروض عينينا ونروض ودنا ما تسمعش الا الصح ونروض ايدينا نروض لساننا ما ينطقش الا بالصح نروض رجلينا الترويض ده بدايته من هنا تنظيفها بصفه مستمره لان تراكم الذنوب بيجيب الصدى وتتكسر وتفسد تزكيه وترويض وتطهير الاعضاء ثم الرباط حديث جميل جليل رائع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم يا إخوة النهاردة الناس اللي عايزين يرابطوا في سبيل الله قلت كتير احنا عايزين نحافظ وكل مسلم في كل قطر من اقطار الارض يحافظ على بلده عايزين نحافظ على مصر واللي في السعودية يحافظ على السعودية واللي في البلاد التانية في كل بلد يحافظ على الحتة اللي هو فيها المحافظة عليها الرباط هنا ان احنا نكون عباد ربانيين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده لأن احنا متكتفين مش قادرين نعمل حاجة فده حلها الوحيد إن كل واحد يبقى مسؤول مسؤول مسؤولية شخصية لوحده عن بلده ده نوع من أنواع الرباط الرباط قلت لكم يا جماعه ان احنا محتاجين وقت انا بقول لك اهو انك انت لما تيجي تتوضى اقعد وبص للميه وبص لايديك هتتوضى هتغسل هتنظف هتتوب هتخرج ذنوب ف لازم التهيئه النفسيه الاستحضار الذهني التصور الذهني للعباده قبل الشروع فيها انا عايزك تتصور وانت بتغسل ايديك ازاي الذنوب بتخر خارجه من تحت ضوافرك شايفها هي دي مهمه جدا وخطيره الرباط الرباط اللي بندور عليه اسباغ الوضوء على المكاره على المكاره حتى لو كانت الميه بارده والدنيا برد حتى لو كانت الدنيا حر والميه نازله من حنفيه سخنه العكس بالعكس اهو حتى لو كانت الميه قليله اسباغ الوضوء على المكاره حتى لو ما كانش فيه وقت افضي وقت مفيش وقت يا عم الشيخ مفيش وقت ليه امال الوقت راح فين الوقت وراك ايه تقول لي ورايا ورايا حاجات كتير حاجات كتير زي ايه شغل ايه ايه اللي شغلك عن ربنا مش ده يتوضى عشان مش فاضي مش فاضي وراه ايه شغل ايه ايه الشغل اللي يعطلك عن ربنا سبحان الله العظيم انا عايز الوضوء يبقى بحب عشان كده بناخد النقطة الأخيرة أو شوف كاتبينها على الكمبيوتر أحسن الناس تفكر إن إن عشان هم مش موجودين مش هنعرف نكتب على الكمبيوتر ولا حاجة. آه صباح الفل الأخيرة على الوضوء علامة مميزة الوضوء علامة مميزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله وهل تعرفنا الناس كتير والكل حفاه عراه غرلا هتعرفنا ازاي في وسط الملايين المملينه من الناس دي قال ارايتم لو ان رجلا عنده خيل بهم دهم فيها خيل غر محجلين اكان يعرفها الغره البياض في جبهه الفرس والتحجيل البياض في يديه ورجليه قالوا نعم أرأيتم لو أن خيلا به دهم فيها خيل لرجل غر محجلين أكان يعرف خيلا قالوا نعم قال أعرفكم يوم القيامة بآثار الوضوء علامة مميزة غر محجلين وش جبهتك هتبقى منورة وشك منور من الوضوء وايديك ورجليك منورين من الوضوء عشان كده كان ابي هريره كان ابو هريره رضي الله عنه اذا توضا شرع يطيل تحجيله حتى يسرع في العضد يطلع لفوق فوق حتى يسرع في العضد هنتوضى المره الجايه ان شاء الله آه هنتوضى المره الجايه باذن الله تعالى هنتوضا حقيقي وانا عارف ان كل واحد عنده حوض وحنفيه والوضوء مش هيبقى بالطريقه ديت لكن لازم نشوف بعينينا الميه ازاي بتجري على الاعضاء ازاي اسباغ الوضوء يعني ايه اسباغ ازاي تعميم العضو بالماء ازاي اتباع اليد اتباع اليد الماء ازاي تخليل الاصابع ازاي غسل البراجم ازاي ازاي تخليل الشعر تخليل اللحية لازم كل ده نشوفه بعينينا علشان يوم القيامة يعرفنا سيدنا النبي عشان دي بس لا وعشان نروض حواسنا حواسنا عينينا تنضف ودنا تنضف وايدينا تنضف ولسنتنا تنضف واسناننا تنضف لما ت- تسمع الحديث اذا تمضمض خرجت ذنوبه من بين اسنانه الله اكبر شيء عجيب جدا الوضوء ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ان كل عبد له طريق لربنا ودي ربنا سبحانه وتعالى جعل الطرق اليه متعدده علشان كل انسان يوصل لربنا من الطريق اللي يسره له في ناس يوصلوا لربنا من طريق القران يفضل طول الوقت انت ما عملتش حاجه النهارده يفضل, يفضل طول الوقت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يفضل طول الوقت ي... يفضل طول الوقت مهتم بالقرآن يحفظ قرآن يقرأ قرآن يعلم قرآن يدرس قرآن وواحد تاني اهتمامه بالصلاة واحد ثالث اهتمامه بالصيام واحد رابع بالحج والعمرة واحد خامس بالعلم والتعليم واحد سادس بالس- بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والثاني بخدمة المسلمين والت- واللي بعده بالصدقات والإنفاق والر- وهكذا كل واحد له سكة وصل منها لربنا بعد الفرائض تخيل انت ان ممكن واحد يبقى سكته للجنة الوضوء الوضوء ان دماغه بقى تبقى كلها في ايه في موضوع اتقان الوضوء ايه ده الوضوء ممكن يدخل الجنة اه جدا هقول العشر نقط تاني نمرة واحد الطهور شطر الايمان اتنين لغسيل الذنوب والرجوع الى كيوم ولدته امه غفرت ذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاثة سمعت خشخشتك بين يدي يا بلال قال ما أحدثت إلا وتوضأت مفتاح لأبواب الجنة الثمانية دي نمرة أربعة خمسة استحضار المعية مع الله لا أذكر الله إلا على طهارة ستة تزكية وترويض وتطهير الأعضاء سبعة غرا محجلين يوم القيامة علامة مميزة ثمانية الرباط ذلكم الرباط رباط في سبيل الله تسعة جمال وزينة جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء عشرة حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله يا سلام لو استحضرنا النيات العشرة دي وبدأنا نتوضأ وميدان يتخض دلوقتي مش هنبدأ في الوضوء خلينا نبدأ المرة الجاية نتوضأ وضوء حقيقي أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال